السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك وصفيك ورسولك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين ثم أما بعد الليلة إن شاء الله يا جماعة مع صلح الحديبية مع الفتح المبين اللي ربنا سماه الفتح المبين خدي بالك درس الليلة عبارة عن مشاهد لازم تتحفر في قلبك درس الليلة مشاهد لازم تتحفر في ذاكرة كل واحد مننا درس الليلة رسالة لكل واحد مسجون في سجون اليهود لكل واحد في أغلال أمريكا لكل واحد بيعمل لدين الله لكل واحد محبط من الواقع اللي احنا عايشين فيه درس الليلة مشاهد لازم تتحفر جوه قلوبنا المشهد الأولاني مشهد توقف حركة غزوات الرسول لمدة 12 شهر الرسول عليه الصلاة والسلام اللي ما بطلش يوم قبل غزوة بدر طلع أربع غزوات بعد بدر وقبل أحد طلع خمس غزوات بعد أحد وقبل الخندق طلع أربع غزوات بعد غزوة الخندق يا رسول الله تقعد 12 شهر ما تطلعش ولا غزوة ليه ايه السبب الغريب لهذا الأمر السبب يا جماعة ان كان في معركة تانية أخطر وأكبر وأقوى معركة المرأة معركة الحجاب المنافقين بعد غزوة الأحزاب ده غيروا أسلوبهم المنافقين بعد غزوة الأحزاب بقى أسلوبهم في غاية الخطورة أسلوبهم مش الحرب لا أسلوبهم نشر الشهوات أسلوبهم ان هم يخرجوا المرأة أسلوبهم انهم يستغلوا النساء في إفساد المجتمع وبث الشهوات الرسول عليه الصلاة والسلام وقف الغزوات 12 شهر قبل ما يخرج للعالم من أول الحديبية عشان المرأة وعشان تحصين المجتمع من الداخل وكان أول أولويات الرسول المرأة عشان تعرف انت دورك غالي قد إيه عشان تعرف انت دورك في نصرة الإسلام خطير قد إيه حركة الجهاد الغزوات تقف 12 شهر عشان المرأة والنساء والإصلاح الداخلي للمجتمع عشان نعرف يا جماعة أن معركة الشهوات لا تقل خطورة عن معركة السيف النبي عليه الصلاة والسلام علمنا بالموضوع ده رسالة أن الوقاطم وسط الأمة الوقت هو الشهوات ومعركة الشهوات ويبذل النبي عليه الصلاة والسلام مجهود رهيب مجهود رهيب في إصلاح المرأة تنزل آية الحجاب يدنين عليهن من جلابيبهن وتنزل تحريم الاختلاط فاسألوهن من وراء حجاب وينزل الأمر بجهاد المرأة في بيتها وقرن في بيوتكن وتخرج نماذج مبهرة مبهرة نساء الأنصار أول ما نزلت آية الحجاب شققنا مروطهن فاعتجرنا بها يعني امرأة ما عندهاش فلوس تشتري أصلا قماش تقوم جايبه ثوب من اثوابها وهي ممكن ما تملكش غير ثوبين وتقطعه نصين تعمله طرح تغطي بيه راسها ووشها تخيلوا يا جماعه السيده عائشه بعد موت النبي كانت تدخل على قبر النبي وقبر ابو بكر تقول انما هو ابي وزوجي فتتخفف من ثيابها لما مات عمر ودفن معاها في اوضتها فضلت طول عمرها محجبه جوه البيت وبره البيت لان سيدنا عمر وهو ميت كان رجل اجنبي عنها تخيلوا بتستحي من الاموات للي لا يستحوا من الاحياء السيده اسماء بنت ابو بكر كان بقى عندها 90 سنه ابنها عبد الله بن الزبير جاب لها لبس كويس من الشام فقالت له ما هذا قال لها يا اماه انه لا يشف ده لبس كويس وحجاب جميل قالت له ان كان لا يشف فانه يصف تخيلوا يا جماعه ده عندها 90 سنه بنت من بنات النبي كانت بتلبس سبع اسواب فوق بعض عشان ما فيش اي حاجه من جسدها تبان تماما على الاطلاق نماذج رهيبه في العفاف رساله رساله ليكي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كل متبرجه رساله لكل متبرجه من رسول الله انت عارفه لو مت دلوقتي هتقابله ربنا ازاي انت عارفه لو مت دلوقتي هيحصل لك ايه تحت التراب انت عارفه لو مت دلوقتي هتقابلي ربنا بايه انت طول ما انت متبرجه طول ما انت حاطه مكياج كشف حاجه من شعرك كشف حاجه لبسك مبين شيء منك طول ما انت متبرجه عداد السيئات شغال كل واحد بيبص لك عداد السيئات شغال كل واحد شافك شهوته صارت راح وقع في زنا او راح اتفرج على موقع ولا حاجه في ميزانك كل بنت صغيره شافتك قلدتك وبقت متبرجه زيك في ميزانك انت ما تعرفيش العداد شغال قد ايه رساله لكل متبرج متبرجه انت عارفه انت لو مت وانت كده رسول الله هيقول لك ايه رسول الله اللي اقام غزوه بني النضير كلها عشان امراه محجبه اتكشف حجابها عشان حجاب الحجاب الرسول اقام عشانه معركه تضمن ان الرسول يقول لك لو انت متبرجه على الحوض سحقا سحقا تستحمل الكلمه دي من رسول الله انت عارفه يا متبرجه لو انت مت دلوقتي انت عارفه هتحصل لك ايه يوم القيامه يوم القيامه والرسول عليه الصلاه والسلام بيقول يبعث كل انسان على ما مات عليه من الثياب اللي ماتت متبرجه تبعث بثياب التبرج عارفه يوم القيامه يوم القيامه خمسين ألف سنه يعني من ايام الدوله العثمانيه والعباسيه لغايه الوقت ما جوش 3000 سنه ولا 1000 سنه من ايام الفراعنه لغايه الوقت 5000 سنه 50000 سنه هتقفي في الحر والعطش بسبب التبرج بتاعك ده هتستحملوهم ازاي انت عارفه انت لو مت دلوقتي كده وحكمك عند ربنا ايه ايما امراه مرت على قوم وهي متعطره فهي زانيه زانيه ليه دي ما وقعتش في الزنا بس اثارت قضيه الزنا كانت هي السبب فيه مفيش واحده تقول الحمد لله على التونيك اللي ساترني وعلى الاشار بالخمس الوان اللي مغطي نص راسي مرات ابو جهل لو كانت مشت كده في الشارع كان جوزها قتلها مرات ابو لهب لو كانت مشت كده في الشارع كان ابو لهب عمل فيها ايه اقفي قدام المرايه واسالي نفسك ده يرضي ربنا انا خايف عليكي انا خايف عليكي والله العظيم خايف عليكي من نار اوقد عليها 3000 سنه هتستحمليها ازاي خايف عليكي من نار سيدنا ابراهيم اللي اترمى في نار الدنيا لما يشوفها يوم القيامه يقسو على ركبته ويقول نفسي نفسي انا خايف عليكي قرري انك تلبسي حجاب امهات المؤمنين اقفي قدام المرايه وقولي يا رب انا لبست النقاب عشانك انا لبست الخمار عشانك يا رب انا لبست النقاب عشانك وانا واثقه انك مش هتضيعني هتختار لي احسن زوج وهتختار لي احسن حياه وهتكرمني في حياتي اعظم كرم يا رب انا مستنيه منك انت فضلك يا رب يا جماعه 12 شهر تتوقف الغزوات عشان ايه عشان اصلاح المرأة عشان التحصين الداخلي للمجتمع واول ما المجتمع يتحصن داخليا ندخل في المشهد الثاني الرحلة التاريخية الاستشهادية البطولية اللي الصحابة خرجوا فيها ورا رسول الله رحلة ايه دي الرسول في ذو القعدة 6 هجرية يعلن ان خلاص كل الصحابة هيخرجوا هنخرج فين يا رسول الله مكة مكة يا رسول الله بعد ما سابونا احنا اللي مش هنسيبهم يا رسول الله طب ما نقعد نصلي ونصوم لا الدين مش صلاة وصوم بس الدين جهاد وتضحية ما ينفعش يا رسول الله هنروح لهم برجلينا والوقت في ذو القعدة في موسم الحج العرب كلهم هناك يا رسول الله لو مكة يا رسول الله حصل بيننا وبينها حرب هنحارب العرب كلهم احنا داخلين رايحين نموت مش رايحين نعتمر يا رسول الله والمنافقين يقولوا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم عليهم ابدا المنافقين يشوعوا انه خلاص محمد هيجر حتف المسلمين لحتفهم والمسلمين يبداوا يترعبوا والمنافقين يتخلوا والاعراب يهربوا ويثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 1400 صحابي بس 1400 صحابي ثمرت 20 سنه شغل ثمرت 20 سنه مجهود ثمرت 20 سنه تربيه 1400 واحد خرج ورا النبي في الرحله الرهيبه دهيت انت رايح تعمل ايه يا رسول الله رايحين نعتمر بقالنا ست سنين ما شفناش شفناش الكعبة من آخر مرة طفت حواليها يوم الهجرة 72 شهر بقالنا 130 ألف ساعة ما شفناش الكعبة فيهم ورايحين ننزع اعتراف رسمي من مكة بالإسلام قدام العرب كلهم عشان القنوات بتاعت الدعوة تتفتح مش رايحين نحارب يخرج الرسول قلبه مليان شوق رهيب لبيت الله الحرام و1400 قلب مشتعل ملتهب بالشوق لبيت الله الحرام وراه والمنافقين واقفين يودعوهم وهم بيقولوا خلاص ما هماش راجعين ومكه تسمع ان النبي قرب ايه محمد اللي كنا لسه محاصرينه من 12 شهر محمد والجيش بتاعه جايين لغايه هنا وجروا ان هم يجوا وقدام الحرب كلهم في موسم الحج هنتذل قدام العرب هنتفضح قدام العرب قسما بالله لا يدخلوها ونحن احياء لن يدخلوها الا ونحن موتى وتخرج قريش معاها نسائها واطفالها علامه على ان مساله حياه او موت ويخرجوا بره مكه ويبعتوا خالد بن الوليد ب 200 فارس من الفرسان لمواجهه المسلمين يبعتوه من بعيد ليه لان ما كانش ينفع ان الرسول يقرب من مكه كانت هتبقى فضيحه كارثه بالنسبه لقريش محمد جاي يدخل يعتمر غصب عننا محمد جاي يدخلها علينا عنوه قدام العرب كلها بيذل مظهرنا قدام العرب لا يمكن وتصمم قريش على الحل العسكري الرسول اول ما يعرف عليه الصلاه والسلام ان جيش قريش جاي يغير الطريق ويطلع على الحديبيه ليه ما هوش عايز حرب الرسول رايح يعتمر عليه الصلاه والسلام الرسول مشتاق لبيت الله الحرام و- و- وهو في الطريق للحديبيه الناقه بتاعته تبرك الصحابه يقولوا يا رسول الله خلقت القصواء تعبت وكبرت بقى يقول لهم والله ما خلقت وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل دي رساله ربانيه لينا ان احنا ما نحاربش مكه رساله ربانيه ان احنا نقبل الصلح والله لا يسالوني خطه يعظمون فيها حرمات الله الا اجبتهم اليها الرحله دي لازم مشهدها يتحفر في قلبك وقلبك يا جماعه الصحابه كانوا خارجين في رحله استشهاديه الصحابه كانوا خارجين في رحله نسبه الموت فيها ما فيش فيها اي فصال المشهد دهوت يخلده ربنا في القران في سوره الفتح الا ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا انهم خرجوا في زي ما بيسموا البشر طريق اللي رايح مش راجع عشان ربنا سبحانه وتعالى ثقه في الله وندخل في المشهد الثالث بيعه الموت الرسول لما يلاقي مكه اتكبرت ومش قادره تبعت له حد يبعت لها واحد بالجمل بتاع النبي عليه الصلاه والسلام يشاورها يقتلوا الناقه بتاعه النبي ويجي الصحابي للنبي هربان يبعت عثمان بن عفان النبي مش عايز يحارب عثمان يتاخر الصحابه يبدا الجو يتكهرب وسطهم هم قتلوه ولا ايه هم قتلوا عثمان وتطلع اشاعه عثمان قتل مكه اختارت الدم مكه اختارت خلاص الحرب مكه اختارت انها هتحاربنا العرب كلهم هيدخلوا مع مكه يعني احنا هنتقتل ولا ايه المنافقين الكلام اللي قالوه هيطلع مظبوط يعني احنا هنتقتل هنا هندخل نحارب العرب كلهم ب 1400 واحد ازاي واحنا جايين نعتمر معناش تسليح معركه خالص ازاي ازاي ان احنا ندخل نحارب العرب بالمنظر ده ويحصل كهرباء رهيبه في الجو ويقف رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجره الرضوان يمد ايده يصافح صحابي صحابي من ال 1400 صحابي بيعه على الموت يبايعوا رسول الله على الموت عشان اخوهم اللي اشيعوا انه اتقتل الصحابه خارجين لعمره ماشي بقت معركه ماشي اتباع رهيب منظر 1400 صحابي بيبايعوا النبي على الموت عشان واحد ما بيفكركوش بالبرود اللي احنا فيه واحنا قاعدين الوقت بنتكلم ونسمع واخواننا في سجون اليهود واحنا ما بنتحركش مشهد مشهد النبي عليه الصلاه والسلام لما خرج غزوه كامله غزوه مؤتة تحارب 200 الف واحد من الروم الدوله العظمى اللي زي امريكا عشان واحد عشان الحارث بن عمير الازدي قتلوه واحد مسلم لما كان الاسلام غالي في قلوبنا كان دم المسلمين غالي الرسول اقام بني النضير غزوه كامله عشان امراه مسلمه اتقتلت لا اغتصبت لا بطنها اتشقت وطلعوا الجنين وحطوا قطه مكانها لا جوزها حطوه في خلاط الاسمنت وفرموه قدام عينيها لا جوزها واولادها اتقتلوا قدامها لا سجنوها في ابو غريب واغتصبوها لا امال ايه اهانوها شدوا الحجاب من على راسها بس عشان مسلمه شفتوا المسلم كان غالي ازاي شفتوا دم المسلم كان غالي ازاي والوقت بايعه على الموت من 1400 واحد عشان مسلم واحد وينزل القران يخلد الموقف في قول الله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين رضيت عننا يا رب اخيرا يا رب بعد عشرين سنة جهت فزنا برضاك يا رب اخيرا يا رب فزنا باعظم منحة في الدنيا اذ يبايعونك تحت الشجرة ربنا يخلد مشهد الشجرة والصحابة والايد في الايد ليه عشان ربنا يريد ان المشهد يتحفر جوه قلبك يريد ان المشهد يتحفر في قلوبنا ربنا بيريد ان المشهد يتحفر جوه ذاكرتنا اذ يبايعونك تحت الشجرة شايفين التصوير فعلم ما في قلوبهم ان ربنا اغلى عليهم من حياتهم ان اخوهم اغلى عليهم من روحهم ان الاسلام اغلى عليهم من حياتهم انهم اصحاب رساله فانزل السكينه عليهم سكينه دول ناس هيواجهوا العرب كلها ربنا ينزل الاطمئنان والثقه على قلوبهم واثابهم فتحا قريبا اللي هو فتح خيبر اللي اول مره المسلمين هيشبعهم بعد سبع سنين وست سنين في في المدينه و- ومغانم كثيره ياخذونها مغ- مغانم خيبر وعدكم الله مغانم كثيره تاخذونها دي مغانم العالم بقى فتوحات العالميه فارس والروم فعجل لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم معجزه معجزه ان رد الفعل اللي كان متوقع ان يبقوا قتل ودم معجزه ان العرب يسيبوا المسلمين في الوضع ده وكف ايدي الناس عنكم ولتكون ايه للمؤمنين ان اللي خرجوا وخاطروا عشان ربنا ربنا حماهم ان اللي مش هيخاف من اهل الباطل وهيشتغل لنصر الدين ربنا ربنا هيحفظه وهيحميه ويهديكم صراطا مستقيما انا هرفعكم هرقي الايمان في قلوبكم هخليكم قمم هوصلكم للفردوس الأعلى وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها هديكوا فارس والروم والشام والعراق ومصر ونص العالم واليمن هفتح لكم الأرض كلها انتوا تستاهلوا ان الدنيا تتفتح قدامكم ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار هنزل لكم الملائكة تقاتل معاكم كل ده ليه يا رب كل ده عشان رجالة عشان خرجوا مع النبي والنبي كرمهم يقول لهم انتم خير اهل الارض 1400 واحد لو النبي جه النهارده هيقول لك انت من خير اهل الارض لو النبي جه النهارده وسط الملتزمين والملتزمات هيقول لك انت من احسن 1400 واحد على وجه الارض يا جماعه احنا مستوانا ايه احنا هنبقى في الصفوف على حوض النبي في انهي صفوف قدام ولا ورا ولا مش هنعرف ندخل والرسول عليه الصلاه والسلام يقول لا يدخل الجنه من شهد بدرا والحديبيه مشهد رهيب مشهد بعت الموت مشهد الايد في ايد رسول الله ويد الله فوق ايديهم وجبريل ينزل من سبع سماوات يشهد البيعه بيع على الموت بقى معانا 1400 راجل مستعدين يموتوا عشان دينك يا رب بقى معانا 1400 راجل مستعدين يموتوا عشان دم اخوهم ما يراقش خلاص خلاص يا جماعه ما دام العقيده وصلت للدرجه ديت يبقى الفتح المبين جاي وفعلا جه وفعلا جه المشهد اللي جاي مشهد الصلح التاريخي الصلح التاريخي لاول مره مكه هتعترف رسميا بالدوله الاسلاميه زي ما امريكا الوقت تعترف بدوله من الدول العالم كله يعرف ان لها حساب ولها قوه ويفتح ابوابه لسفاراتها الوقت خلاص يا جماعه هننتزع اعتراف رسمي الوقت هيبقى فتح مبين القنوات كلها تتفتح قدامنا ويحصل الصلح التاريخي بدايه قصته ايه لما قريش شافت ده ناس هيبايعوا على الموت هتقف لهم تعمل ايه بعتت لهم العرب بقى يبداوا يتفاوضوا معاهم قريش متكبره مش راض- مش راضيه تروح هي يبعتوا ناس من خزاعه يروح بتاع خزاعه الاول يكلم النبي عليه الصلاه والسلام يقول له يا يا محمد يعني يعني قريش مش ناويه تسكت ما تعتقدش ان الموضوع سهل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ما جئنا الا للعمره والهدي اهو الاغنام اللي هنذبحها عند الكعبه اهو احنا مش جايين نعمل حاجه الرسول يحاول يفهمه الرسول كسب كل الاطراف في المعركه ديت يقول له طب لو لو مكه ما رضتش هتعملوا ايه هنقاتل مش هنرجع وكان اول زلزال يزلزل مكه انها تعرف ان النبي مش ناوي يرجع لما يرجع لها رئيس وفد خزاعه ويبدا يشتم في مكه ويقول لهم لماذا تمنعون عباد الله من بيت الله ايه ده هو محمد قلب الترابيزه علينا ولا ايه يبدا الزلزال يحصل اول زلزال يبداوا يقلقوا يتوتروا الضغط يزيد هنعمل ايه والله لا يدخلها علينا عنوه ولا تتحدث العرب بهذا ابعتوا حد تاني نبعت مين عروه بن مسعود الثقفي من ثقيف يروح عروه للنبي عليه الصلاه والسلام يبدا يحاول يحطم النبي عليه الصلاه والسلام نفسيا استغفر الله العظيم ازاي يبدا يحاول يفاوض النبي بحرب معنويه يقول له يا رسول الله يا محمد المشركين اقوياء جدا والعرب وراهم وشويه ال... الاخلاط اللي انت جامعهم من العرب دول مش هيقفوا وراك ولن يصبروا وراك اول ما هيحصل حرب حقيقيه هينفضوا من حواليك يا محمد يا محمد في حد يقاتل قومه اسمعت عن احد يحت- يجتاح قومه من قبل انت هتدخل تقاتلهم ازاي ويبدا الصحابه يظهروا حب رهيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدام عروه الثقفي يبدا الصحابه لما النبي يتوضا يقتتلوا على وضوءه مين اللي هياخده يتوضا بيه او يمسح بجسمه النبي يتنخم يت... يقتتل على نخامه اطهر خلق الله احب خلق الله الى الله عليه الصلاه والسلام يبدا الصحابي يجي يكلم النبي عينيه مكسوره وهو بيكلم النبي صوته مش قادر يرفعه النبي يشاور الصحابه يجروا ينفذهم كلهم بيطيعوا طاعه رهيبه عروه بن مسعود اتبهر اتذهل ايه ده ايه ده انا عمري ما شفت حد بيحب حد كده يا جماعه انت لما الغرب شتم في الرسول وريتهم انك بتحبيه قد ايه اكتر حاجه تحطم قلوبهم لما يشوفوا احنا بنحبه قد ايه احنا وريناهم حبنا لرسول الله قد ايه احنا اثبتنا لهم عمليا حبنا للرسول قد ايه ده اكتر حاجه بتزلزلهم يرجع عروه بن مسعود لقريش متزلزل يقول لهم يا قوم لقد وردت على الملوك وكسرى وقيصر والنجاشي والله ما رايت احدا يحب احدا ويعظمه كحب اصحاب محمد لمحمد انتوا بتكلموا مين والله لا يسلموه ابدا دول هيعملوا اي حاجه لو امرهم باي حاجه انتوا اتجننتم ابو سفيان يتزلزل قلبه منظر خبيب بن عدي لما ابو سفيان علقه على النخله قبل بعد غزوه احد لما قبضوا عليه وعلقوه على نخله في مكه في التنعيم وقعدوا يضربوه بالسهام يقطعوا ايديه ورجليه وبعد كده ابو سفيان قرب منه وقال له يا خبيب أتحب أنك في أهلك وبيتك ومحمد مكانك مصلوب عن النخلة مكانك منظر كلمة خبيب وهو بيقول بإصرار والدم ناسف من كل حتة في جسمه وهو بيقول لأبو سفيان والله ما أحب أن أكون في أهلي وبيتي ورسول الله يشاك بشوكة كلمة زلزلت قلوب أهل مكة كلهم كلمة طيرت النوم من عيون أهل مكة أهل مكة بدأوا يفتكروا من الحب الرهيب من أصحاب الرسول للرسول وبدأت قلوبهم تتزلزل والتوتر يزيد والضغط يزيد والخوف يزيد لا والله لا يدخلها علينا عنوة ولا تتحدث العرب بهذا يا جماعة عروة بن مسعود لما شاف الصحابة اتبهر يا جماعة هند بنت عتبة لما شافت الصحابة يوم فتح مكة قالت ما عبد الله حق عبادته مثل هذا اليوم ذهلت الغرب الوقت لو شافك هيذل الغرب الوقت لو شاف المسلمين هيبهر ولا هينفر من الدين يا جماعه تجار السلف لما راحوا في جنوب شرق اسيا بعد موت النبي 700 مليون بني ادم اسلموا من الانبهار بيهم احنا الوقت مبهرين يا جماعه ولا منفرين يا جماعه كل اللي حصل ده ليه لان الصحابه عايزين يطوفوا حوالين الكعبه يعني لو الكعبه دي دلوقتي في امريكا ترضي انك انت تطلعي وتتحملي مواجهه امريكا عشان تطوفي حوالين بيت الله الحرام مين يا جماعه مين يا جماعه عنده الشوق ده يا جماعه لو بيننا وبين الحرم مش انفلونزا الخنازير لا امريكا وجيوشها هنطلع ولا لا وقريش تتزلزل يبعتهم الرسول الثالث والسفير الثالث سيد الاحبيش من كنانه يجي للرسول عليه السلام الرسول عارفه الرسول درس الواقع درس الواقع دراسه رهيبه الرسول قال لهم هذا سيد الاحبيش انه من قوم يقل يقل يتالهون يعني كثير العباده سوقوا الهدي وروه الاغنام اللي احنا جايبينها عشان يعرف ان احنا جايين نعتمر الصحابه 1500 واحد وهو داخل يلاقي 1500 واحد لابسين لبس الاحرام 1500 واحد بيقولوا لبيك الله اللهم لبيك 1500 واحد بالاغنام بتاعتهم الهدي وعلامه الارسال للكعبه محفوره في جسم كل غنمه من الغنمات والوبر بتاعهم اتنحل من الجوع بقالهم 20 يوم في الحديبيه بيتفاوضوا مع مكه سيد الاحبيش ما يعملش حاجه ولا ينطق قلبه يتنفض من المنظر يوم راجع تاني يروح على قريش في قمه الثوره والله ما حلفناكم على هذا اتصدون من يعظم بيت الله الحرام انتوا اتجننتم انتوا ازاي تمنعوا ناس جايين لبيت الله الحرام قريش تتزلزل تالت زلزال ايه ده احنا خسرنا الموقف بقى منظرنا فضيحه قدام العرب ما دخلناهوش عشان ما نتفضحش بقينا مفضوحين اكتر بقى منظرنا ظلمه محمد كسب المعركه الاعلاميه من الجميع وبعد مفاوضات يبعتوا له اخر واحد سهيل بن عمرو دي المفاوضه السبعه يا جماعه ده الجوله السبعه في المفاوضه ليه كل ده عشان ايه دول 1400 واحد بس قريش عارفاهم عارفه المسلمين اشداء قد ايه يبعتوا سهيل بن عمرو اول ما الرسول عليه الصلاه والسلام يشوفه يقول سهل امركم بس خلاص والله ما ارسلوا الا وهم يريدوا الصلح تعال بقى يا سهيل بن عمرو الرسول يقعد والصحابه ملفوفين حواليه ويبدا يتكلم مع سهيل نتصالح نتصالح ايه الشروط بتاعتكم يا سهيل نكتب نكتب يلا يا علي يا ابن ابي طالب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم ايه الرحمن الرحيم مين الرحمن الرحيم ما نعرفش حاجه اسمها الرحمن الرحيم اسم الله الجليل العظيم مفيش حاجه اسمها بسم الله الرحيم امسح امسح يا محمد سيدنا علي هيتجنن امسح يا رسول الله الرسول يقول له علي امسح امسح ايه الرسول يقول له هي فين يا علي اهي الرسول يمسحها بايديه عليه الصلاه والسلام اكتب هذا ما كان بين محمد رسول الله سهل بن عمرو الرسول ايه واحنا لو نعرف انك رسول الله هنمنعك عن بيت الله اشطب رسول الله علي كان هيتجنن اشطب كلمه رسول الله ازاي هم الناس دي بتتكلم ازاي الرسول عليه السلام يقول له اين هي يا علي اهي الرسول يمسحها بايديه اكتب لا تدخلوا الكعبة الى الكعبة هذا العام الصحابة كانوا هيموتوا ما ندخلش ازاي ازاي ما ندخلش بيت الله الحرام الرسول كان قلبه ملتهب من الشوق يا جماعة لو انتوا في الموقف ده تخيلوه انك الوقت ركبت من بلدك لمطار القاهرة ركبت الطيارة نزلت مطار جدة وخلاص وانت بتقولي لبيك اللهم لبيك وانت قلبك خلاص بدأ يشم ريحة الكعبة تلاقي السلطات جت قالت لك ممنوع ممنوع ازاي ارجعي ارجعي مفيش تخيلوا يا جماعه ثقه للاحساس الشرط اللي بعد كده يا محمد اللي يجي لكم مسلم من عندنا ترجعوه واللي يجي لنا كافر من عندكم ما نرجعهوش ازاي الصحابه كانوا هيتجننوا ازاي ازاي نرد واحد مسلم جالنا للمشركين يفتنوه يا محمد ويبقى المده 10 سنين 10 سنين نرضع الذل ده وفي وسط الموقف يحصل حاجه تفجر الموقف يجي ابو جندل ابن سهيل بن عمرو اللي بيتفاوض مع النبي وكان ابوه مأيده وكان اسلم مأيده وسجنه وحبسه في الاغلال يكسر الاغلال ويجي واول ما يشوف الصحابه يرمي نفسه وسطهم ويقول يا اصحاب رسول الله اتتركوني ارد الى المشركين يفتنونني في ديني الصحابه بصوا لسهيل منظر التعذيب على جسمه الاغلال اللي متقيد بيها الدم اللي بينزف من مكان الاغلال الاستغاثه الصحابه كانوا هيموتوا لا يا رسول الله لا يمكن نسيب اخونا ابدا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لسهيل بن عمرو اجزه ليه يقول له لا لجت القضيه بيني وبينك والله لا اصالحك ابدا مفيش ده اول واحد هنتفق عليه الرسول يقول له بلى فافعل لا الرسول يقول لابو جندل ان الله جاعل لك فرجا ومخرجا الصحابه يتجننوا عمر بن الخطاب كان هيموت عمر بن الخطاب يجري على ابو جندل ماسك السيف يقول له يا ابا جندل انما دم المشركين دم احدهم كدم كلب خد السيف يا ابو جندل واقتل ابوك يا ابا جندل والله لو كان الخطاب ابي لقتلته يقول له طب ولما لا تقتله يقول له لا اعصي الله ورسوله يقول له وانا لا اعصي الله ورسوله عمر بن الخطاب كان هيموت عمر بن الخطاب يجري على النبي يا رسول الله الرسول عايز ماذا تريد يا عمر يا رسول الله ألست رسول الله انت مش رسول ألسنا المسلمين احنا مش المسلمين أليسوا المشركين مش هم دول الكفار عمر بن الخطاب كان هيجي له انهيار نفسي عمر بن الخطاب منظر الاغلال منظر سهيل بن عمرو وهو بيجرجر ابو جندل في الارض من الاغلال بتاعته منظر الدم اللي نازل من اماكن الاغلال منظر استغاثه ابو جندل للمسلمين منظر السجن اللي هيروح ابو جندل مش قادر هيموت الست رسول الله الست المسلمين أليسوا المشركين لما نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله هو لما بقى الموضوع دم واحد هيدفع تمنى دم دم دمنا تمن دمه خلاص نبيع القضية تخيل عمر بيقول للنبي ايه عمر قال للنبي كلام يدل ان عمر ما كانش واعي هو بيقول ايه عمر يا جماعة كان وصل لدرجة من الانفعال مش قادر يا رسول الله لما نعطي الدنية حد يقول للنبي لما نعطي الدنية النبي يعطي الدنية يا رسول الله يا رسول الله هو لما بقى الموضوع تمنه دمنا تراجعنا يا رسول الله الرسول عليه السلام يصبره يقول يا رسول الله ألم تخبرنا أن آتينا البيت الحرام ومطوفين به احنا مش قلت لها الطوف حوالين البيت الحرام يا رسول الله الرسول يقول له أو أخبرتك أنه العام لا فإنك آتيه ومطوف به عمر هيتجنن يا جماعة عمر مش قادر عمر طلع على أبو بكر يا أبا بكر ألسنا المسلمين يا أبا بكر أليسوا المشركين مش احنا الحق يا أبو بكر مش ربنا معانا نخاف ليه أليس رسول الله مش ربنا وعده بالنصرة نخاف ليه لما نعطي الدنية في ديننا يا أبو بكر يا أبو بكر نقتل نفسنا نتقتل بس أخونا أبو بكر ما أنت شايف شكله ما أنت شايف دمه اللي بينزف ما أنت شايف استغاثته أبو بكر أبو بكر يقول له إنه عبد الله ورسوله إلزم غرزة إلزم غرزة أخبرك أنك آتي البيت الحرام ومطوف به هذا العام قال له لا قال له فإنك آتيه ومطوف به نفس الإجابة من الصديق أقرب قلوب الأمة كلها لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا هيموتوا الصحابة يومها بكوا نهنهوا بالبكاء زي بكاء النساء الصحابة كانوا بيبكوا زي السكالة مش قادرين مش قادرين منظر سهيل بن عمرو وهو بيجرجر ابو جندل بيك يا جماعة ابو جندل ده ما كانش حد يعرفه اصلا قبل كده يعني مش مش مش عمر واتحبس ده واحد معظمهم عمره ما سمع عنه بس الاسلام الرابطه الدين الدم اللي عمره ما يبقى ميه الصحابه بقوا بي بي بي دموعهم بتنهمر من البكاء والنشيج بين ايدين رسول الله لما جم يحلقوا لبعضهم بعد الموقف ده كانوا هيذبحوا بعض هيطروا رقبه بعض من كتر الهم سهل بن حنيفه بعد 40 سنه يوم معركه الجمل وقف ينادي الصحابه قبل ما يحصل الحرب يقول لهم يا اصحاب رسول الله لقد رايتنا يوم ابي جندل سماه يوم ابو جندل من كتر ما اتحفر في قلوبهم ولو استطعنا ان نرد على رسول الله امرا لرددناه لو كنا نقدر نقول لمحمد بن عبد الله لا كنا قلناها بس ما قدرناش نقول له لا تخيلوا الصحابه وصلوا لدرجه ايه الصحابه راحوا للنبي يصرخوا يا رسول الله نتقتل يا رسول الله بس اخونا ما يحصلش فيه كده يا رسول الله مش هنقدر نقبل ان اخونا يحصل له كده نقبل ده ازاي ما انتش يا رسول الله منظر الاغلال قلب النبي عليه الصلاه والسلام كان بيتقطع كان بيتمزق ولكن اعتراف رسمي بامه الاسلام وخلاص اتعاهدنا انتهت القضيه ده وفاء بالعهد يا جماعه اوعوا تنسوا ان في يوم من الايام الدين حصل يحصل له كده ان هذا الدين لا ولن يموت ولو قدر له ان يموت لمات يوم مات محمد بن عبد الله ولو قدر له ان يموت لمات يوم ارتدت جزيره العرب ولم تقم صلاه الجمعه الا في اربع مساجد وقال الصحابه لابو بكر يا ابا بكر الزم بيتك واعبد ربك انه لا طاقه لنا بحرب العرب جميعا وفي سنتين كانت جيوش المسلمين قتل المرتدين وجزيره العرب تحت سيطره الاسلام ان هذا الدين لا ولن يموت ولو قدر له ان يموت لمات يوم جاءت سبع حملات صليبيه شرسه تسعين الف مسلم اتقتلوا وهم داخلين القدس ركب الخيول غاصت في الدماء الاقصى اتعلق عليه الصليب بيت المقدس قبه الصخره اتعلق عليها الصليب المساجد بقت اسطبلات وكنايس الاطفال المسلمين خدوهم اطفال المسلمين شووهم وكلوا لحمهم مشوي الشوارع كلها بقت دم المسجد الاقصى اتملى جثث اللي راحوا يلوذوا بيه سبع حملات صليبيه وبعد 91 سنه يجي صلاح الدين الايوبي يحطم الصليبيين في 52 معركه ويرتفع اذان صلاه الجمعه بعد 91 غياب من المسجد الاقصى ان هذا الدين لا ولن يموت ولو قدر له ان يموت لمات يوم جاء التتار قعدوا شهر كامل يقتلوا في المسلمين جماجم المسلمين بقت قد الجبل يا جماعه قد الجبل شهر كامل بيقتلوا في المسلمين قتلوا ألف ألف مسلم وفي رواية ألفين ألف مسلم اتنين مليون والخليفة حطوه في شوال وقتلوه ضربا بالأحذية يا أمة محمد اوعوا تيأسوا يا أمة محمد شايفين موقف أبو جندل واتغيرت الأيام وفي خلال ثلاث سنين يا رسول الله جزيرة العرب كلها تبقى مسلمة في خلال ثلاث سنين يا رسول الله الفتح المبين هيملى جزيرة العرب يا جماعة اوعوا تيأسوا اوعوا اللي يسمع الوقت إن في 500 امرأة في سجون اليهود ما ييأسش اللي يسمع الوقت ان 80% من لاجئي ومشردي العالم اللي التنصير بينهشهم من المسلمين ما ييأسش اللي يشوف الوقت الخمر والمخدرات في بلادنا بقت home delivery ما ييأسش اللي يشوف الوقت ان ساعه ال PlayStation بقت احب الى الشباب مما طلعت عليه الشمس وغربت وحب وحب بقى الى شبابنا من دنياه الشات والمكالمات وال والموبايلات ما ييأسش كل ده هيتغير كل ده هيتغسل الواقع الرهيب ده هيتمسح الدين جاي يا جماعه النصر جاي ويخلد ربنا الموقف في القران وينزل قول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه اللي معاه اللي سبته معاه اللي لما قال لما قال اخرج خرجوا معاه ولما قال بيعه على الموت بيعوا معاه ولما قال نرجع رجعوا معاه اللي مع الرسول في الازمات اللي مع الدين في الشدائد اللي معاه انت معاه انت معاه انتوا فين انتوا فين انتوا فين يا مسلمين الواحد لما بيمشي في الشارع فين يا جماعه فين الغيورين على الدين انتوا فين لا احنا شايفينك وسط الدعاء ولا احنا شايفينك مكسر الدنيا في الدعوه في مكانك وشغلك ودراستك ولا احنا شايفينك بتطلب علم عشان تبقى عالم من علماء الاسلام ولا احنا شايفينك في في النشاط الخيري وتوصيل الصدقات للفقراء ولا شفناك ايام غزه بتوصل لهم اي معونات ولا شوف ما احنا شايفينك انت فين ما احنا شايفينك بتحارب التنصير ولا شايفينك بتحارب العلمانيين ولا شايفينك بتهتف بتهتف وسط الناس بالتوبه الى الله انت فين انت فين انتوا بتعملوا ايه ده دينكم يا جماعه اللي بيطعن الوقت ده دينكم اللي مسجونه في سجون اليهود دي اختك اللي مسجون في سجون الامريكان ده اخوك اخوانا الصحابه كانوا هيتقتلوا عشان مسلم واحد مسلم واحد الدم بقى ميه ازاي والذين معه اشداء على الكفار حتى لو ابوهم واخوهم رحماء بينهم لدرجه يموتوا بعض حبا في بعض يموتوا عشان واحد بس منهم حبا في بعض تراهم ركعا سجدا عباده على طول يبتغون فضلا من الله ورضوانا كل قضيتهم رضاك يا رب رضاك يا رب والوصول لربنا سبحانه وتعالى ويخلد ربنا المشهد يا جماعه ويجي ويجي بطولات رهيبه من مش القريش قالت اللي مسلم من عندنا ما يجيلكش طيب انا ماليش دعوه بيهم الرسول ماليش دعوه بيهم شوفوا هم عملوا ايه ابو جندل يهرب مع واحد اسمه ابو بصير ويطاردهم تجارات قريش على على على جنب البحر الاحمر ويقطعوا على قريش تجارتها لغايه ما قريش تستغيث بالنبي انه ياخدهم وخلاص شايفين الفرج وتطلع ام كلثوم بنت عقبه عقبه بن ابي معيط البنت الصغيره اللي اسلمت ولكن ابوها عقبه بن ابي معيط اللي حاول يقتل النبي في الحرم ما تقدرش تكتم خبر اسلامها ابوها يتقتل في بدر اخواتها الاثنين الوليد وعماره يحاولوا يجوزوها ما ترضاش ومحدش عارف السبب ايه قدامها تتجوز اغنى واحد في مكه واحسن واحد في مكه ما ترضاش لغايه ما يجي صلح الحديبيه ما عادتش قادره تكتم خبر اسلامها هتعمل ايه ده ده 10 سنين مده العهد وتقرر انها تهاجر هتهاجر لوحدك لوحدي طب ولو رجعوك هتتقتلي اتقتل وتسيبي وامك وبلدك ووطنك واخواتك ده انت لسه بنت صغيره ده انت المستقبل قدامك ده انت بنت اغنى الناس ده انت من عليه القوم ده انت اي عريس يتمناكي ما بتحلميش بفارس الاحلام وتهاجر ام كلثوم لوحدها وتنزل سوره الممتحنه ربنا يقول للنبي فيها فلا ترجعوهن اوعوا ترجعوها حتى لو قامت حرب على مستوى الجزيره كلها عشان امراه واحده يا رب عشان واحدة تقوم حرب كاملة عشان كان المسلم غالي كان الإيمان غالي كانت عملة الإيمان غالية ويثبت قدام قريش إن منع المهاجرين مستحيل يا جماعة وكده وصلنا للسبب اللي ربنا سمى عشانه صلح الحديبية فتح مبين فتح فتح دعوي عدوا معايا فتح دعوي العالم كله اتفتح الناس كلها عايزه تسمع القنوات كلها اتفتحت الرسول بعت يجيب المسلمين بتوع الحبشه اللي بقالهم 14 سنه مهاجرين تعالوا تعالوا تاني مهمتكم جت خلاص انتوا دعاء الدعوه اتفتحت الوقت يلا تعالوا كنتوا قبل كده كانت مهام جهاديه ما كناش محتاجين لكم كان معانا رجاله الوقت محتاجين كل داعيه ويجي معاهم الاشعريين في فرح رهيب والرسول عليه السلام يبعت لكل قبائل العرب يعرف كل قبائل العرب بالاسلام لاول مره بيسمعونا لاول مره ما بيطردوناش لاول مره مش هيقوم الصحابه يكلمهم يطعنوه زي حرام بن ملحان يقتلوه وهو بيكلمهم الرسول يبعت لملوك العالم ملوك العالم كلها ملوك الفرس والروم ومصر تخيلوا يا جماعه العز اللي بقينا فيه ما احنا بقى معانا ناس مستعديه بتبيع على الموت خلاص يبعت للمقوقس حاكم مصر يبعت له ماريا القبطيه هديه ويبعت له بغله حمار كده صغير اسمه دلدل حمار مصري اصيل جاهد مع النبي في الغزوات بعد كده حمار مصر اي حاجه من ريحه مصر يا رسول الله اي حاجه نتشرف بيها في سيرتك يا حبيب الله ويبعت لملوك العالم ويبقى الاسلام دعوه عالميه والملوك كلها تسمع بعزه الاسلام ويبعت لقيادات قريش يبعت لخالد بن الوليد مثلك لا يجهل الاسلام وفي يوم واحد يسلم ثلاثه من افلاذ اكباد قريش خالد وعمرو وعثمان بن طلحه اللي ماسك مفتاح الكعبه الثلاثه افلاذ اكباد مكه يجوا بعد ما كان عمرو هيعمل لجوء سياسي للحبشه وخالد كان هينتحر كان هيقتل نفسه يلاقي رساله النبي جايه له يروحوا للنبي يسلمهم النبي يفرح يقول مكه القت اليكم افلاذ اكبادها الوقت امريكا اللي بتاخد افلاذ حقول العالم الوقت العباقره من العرب بيروحوا هناك ياخدوا نوبل والفمتو سجن هم اللي ياخدوها يجوا يضربونا بيها في حرب العراق الوقت بقت الامه بدون هدف يا رسول الله كنت بتسخر طاقات الامه للدين الوقت يا رسول الله الملياردير العربي عمل فنجان قهوه الراقصه بال... بال... بالورق بالورق بورق الفلوس يا رسول الله الوقت بقينا امه بدون هدف يا رسول الله الفتح بدا يجي يا جماعه القنوات الدعوه انتشر الاسلام في العرب انتشار رهيب لدرجه ان بعد سنتين لما النبي هيدخل فتح مكه هيدخل ب 10000 وكان في الحديبيه 1400 يعني في سنتين تضاعف عدد المسلمين سبع اضعاف سبع اضعاف اللي تضاعفوا بال 19 سنه فتوح رهيبه فتوح رهيبه يا اخواني ويبدا الاسلام ينتشر ودول مجلس التعاون الخليجي قطر والكويت والبحرين القبائل بتاعتها تيجي تفد لرسول الله وتسلم تسلم تسلم على ايد رسول الله ويحصل فتح عالمي في خلال ثلاث سنين جزيره العرب كلها هتدخل فتح دعوي وفتح اقتصادي اموال الزكاه تتدفق على الدوله الاسلاميه فتح عسكري السرايا لاول مره تبدا تروح في اعماق الجزيره العربيه ما عادش في خوف فتح جهادي الرسول عليه الصلاه والسلام يبعت خالد بن الوليد في غزوه مؤته يبعتوا يحارب الروم ب 3000 يلاقوا جيش الروم 200000 يبداوا يعملوا ايه يتقتل اول قائد زيد بن حارثه يتقتل جعفر بن ابي طالب بعد ما تقطع ايديه ورقبته قدام الرايه يتقتل عبد الله بن رواحه تاني ثالث قائد خالد ياخد الرايه يجاهد بتسع سيوف في ايديه لغايه ما يتكسروا عمرهم ما كانوا يتوقعوا ان تسليح الروم بالمنظر ده يا جماعه تسليح الروم كان رهيب يا جماعه كان تسليح رهيب سيوفهم كانت تنزل على سيف المسلمين تكسره المسلمين ابدوا بطولات رهيبه جعفر كان ماسك الرايه بيمين وقطعوها له مسكها بشماله قطعوها له مسكها بين رقبته وصدره ذبحوه وسقط بضع وتسعين طعنه في جسمه رضي الله عنه خالد مسك تسع سيوف اتكسروا في ايديه ايه ده ايه الجبال دي خالد عمره ما كان كده الاسلام قلبه مسلم من المسلمين يتجرح جرح رهيب وهو بيمرض في الخيمه يسمع صوت المعركه يقول وانت في الدنيا وانت في الدنيا الاسلام يحصل له كده يقوم يقاتل حتى يقتل والاول مره الروم يشوفوا ايه الاسود دي ايه الجبال دي خالد بن الوليد يعرف يعمل خطه للانسحاب يجيب الميمنه مكان الميسره والميسره مكان الميمنه والقلب مكان المؤخره والمؤخره مكان القلب الروم يحسبوا انه جيش جديد خالص وبعد كده يخلي ناس ورا يقعدوا يسيروا التراب يحسبوا ان لسه في مدد جاي كمان وبالليل ينسحب يسيبوهم ويرجع لرسول الله صلى الله عليه وسلم الاسود الصغيره الاطفال تجري ورا الاسود الكبيره تقول لهم يا فرار الرسول يقول بل هم الكرار وبعد ايام يطلع غزوه ذات السلاسل او ذات السلاسل ايا ما كان النطقين يطلع غزوه ذات السلاسل السلاسل بقيادة عمرو بن العاص خلاص يا جماعة فتوح فتوح فتح مكة نفسه لسه له سنتين فتح خيبر اليهود هيتحطموا فتح ان المنافقين اتدمروا الضربه القاضيه كانت صلح الحديبيه كان فتح مبين الرسول عليه الصلاه والسلام لما فتح العالم قدامنا لقى رجاله تشيل الدين الوقت لو العالم فتح قدامنا مين اللي يشيل الدين ما العالم مفتوح اهو مين اللي يجري يدعو الناس للاسلام الرسول جانا ثمره 13 سنه تربيه في مكه لقى رجاله بعت عمرها ولفت ليل نهار في الارض تنشر الدعوه الى الله سبحانه وتعالى الرسول ما ضيعش هو ولا الصحابه دقيقه لو كان ايام الجهاد ناموا ساعه ما عادش في نوم الدعوه اتفتحت الناس بدات تسمع الدخول في دين الله بقى سلميا يا جماعه وكان موقف رهيب يا جماعه لو كان النبي ما قبلش الصلح وكان دخل مكه كان حصل ايه عشان تعرفوا كان حصل ايه اول حاجه كان عصى امر الله طبعا استغفر الله طبعا النبي عمره ما يعصي بس الصحابه كانوا عصى امر الله تاني حاجه كان دخل في الاشهر الحرم وقاتل فيها كانت صوره المسلمين اتشوهت قدام العرب كلهم ثلاثه كان حارب العرب كلهم كنا اتهزمنا هزيمه اخرتنا 50 سنه يعني ايه يعني الرسول عليه الصلاه والسلام يا جماعه كان في قمه الحكمه يا جماعه احنا دلوقتي دلوقتي 6 هجريه ذو القعده 5 هجريا ذو القعده كنا لسه متحاصرين في الاحزاب الرسول في 12 شهر الامه بقياده محمد بن عبد الله في 12 شهر بقت هي اللي محاصره مكه وفتحت العالم ووصلت لزعماء العالم عشان اقول لكم لماذا محمد عشان لما اقول لكم الوقت الشعار بتاعنا لماذا محمد هو الوحيد اللي يقدر يقود الامه لازم نمشي وراه لازم نتبعه زي ما الصحابه خرجوا وراه عمره ماشي عمره لا ده بايع على الموت ماشي لا نرجع ماشي سمعوا واطاعوا وكانت النتيجه النصر المبين سنه 5 هجريا كان نازل سوره الاحزاب اللي مليانه مآسي محمد